مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن معرفة الله علشان نعبد ربنا لازم نعرفه ولكن ايه نوع المعرفة دي هي اللي هنتكلم عليها النهاردة كل واحد جايز يفتكر انه بيعرف ربنا كل واحد جايز يفتكر انه بيعرف ربنا وربما لو سألت تعرف ايه عن ربنا يقول لك ده ابونا الذي في السماوات الله الازلي غير المحدود الموجود في كل مكان القادر على كل شيء ويقول لك صفات ربنا وفي نفس الوقت ما يكونش ليه علاقة بربنا وما يعرفوش معرفة حقيقية معرفة العقل وحدها لا تكفي معرفة العقل وحدها لا تكفي إذا كان عقل بدون قلب ما تكفيش ومعرفة الكتب لوحدها لا تكفي والمعرفة بتاعت صفات الله اللي قلناها دي المعرفة اللي يسموها اللاهوت النظري اللاهوت النظري يسموه systematic theology لاهوت نظري أفكار عن ربنا لكن ايه المعرفة الحقيقية المعرفة الاختبارية ملهاش وجود لا يكفي ان عقلك يعرف شوية عن ربنا او انك انت قريت عنه في الكتب او درست عنه في كليات اللاهوت او درست اللاهوت النظري طب ما الشياطين يعرفوا ربنا الكتاب بيقول في رسالة يعقوب ان الشياطين يؤمنون ويقشعرون ايمان عقلي لكن حياة مع ربنا مفيش عشان كده في عبارة عجيبة قالها السيد المسيح في حديثه مع الآب في يوحنا 17 شوفوا بيقول إيه بيقول له أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيه لاحظوا هنا المسيح حدد ايه هدف المعرفة الإلهية هدفها ايه ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم كل معرفة لا توصلك إلى محبة الله هي معرفة باطلة كل معرفة لا توصلك إلى محبة الله هي معرفة باطلة على رأي أحد الآباء قال ماذا ماذا يفيدني إن عرفت كل المعلومات عن الثالوث القدوس والثالوث القدوس غير ثابت فيا وأنا غير ثابت فيه استفدت إيه؟ إيه اللي استفدته؟ هل هي دي معرفة الله؟ المعرفة اللي بيطلبها يسوع المسيح لكي يكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم المعرفة اللي توصلك لمحبة ربنا إذا عرفت ربنا هتحبه وإذا حبيت ربنا هتزداد في المعرفة ليه إذا عرفت ربنا هتحبه وإن حبيت ربنا هتزداد في المعرفة ليه يا ناس معرفتهم مجرد معرفة عقل مفيش علاقة زي مثلا ايه تلاقي جمل متحمل كتب وماشي بيها في السكة هو شايل كل الكتب دي تقول له تعرف حاجة عن اللي في الكتب يقول لك لا أنا شايلها وبس أو مطبعة بتطبع الكتاب المقدس واللي بيطبعوا ما قروش الكتاب المقدس وما يعرفوش اللي فيه أو واحد معاه مثلا ورقة مالية ممضية من محافظ البنك المركزي ومعاه الورقة والإمضاء وملهوش علاقة بمحافظ البنك المركزي أهو موجود في جيبه والإمضة موجودة في جيبه لكن ملهوش علاقة ناس كتير كده أو بياع جرايد بيبيع جرايد وما يعرفش المعلومات اللي جواها أنا فاكر زمان أيام حرب ألمانيا في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات كنت راكب عربية وماشي ومدان الح... مدان باب الحديد ولقيت راجل بياع جرايد قاعد يزعق بعلو ص- صوته الدنيا اتطربقت في الاهرام الدنيا اتطربقت في الاهرام وبعدين ندهنا له نشوف الدنيا اتطربقت ازاي اخدنا الجرنان وبصينا فيه آه مفيش حاجه لكن هو عارف ان الدنيا متطربقه في الاهرام منشتات ما يعرفش جواها ايه ناس كتير بالشكل ده معلومات كتيرة عن ربنا لا لها دخل في حياتهم اطلاقا مفيش احنا عايزين نوصل الى معرفة المعاشرة تعاشر ربنا عايزين نوصل الى معرفة اخرى اللي يمشي يعاشر ربنا ويعرف ربنا عن طريق الخبرة الشخصية ربنا يكشف له ذاته ويعلن له ذاته يبقى يخش في معرفة أخرى هي معرفة الإعلان والكشف وبعدين يصل بعد كده إلى حاجة تاني يسموها نمو المعرفة نمو إيه المعرفة اوعوا تفتكروا معرفة ربنا دي حاجة هينة معرفة ربنا دي مسألة عميقة جدا وقوية جدا هي بدء الطريق الروحي وهي نهاية الطريق أيضا هي البداية وهي النهاية الناس ما بيعرفوش مش قلنا المسيح قال له العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك طب شوفوا انجيل يوحنا اصحاح واحد بيقول ايه عن المسيح في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه قال ان هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان قال والنور اضاء في الظلمه والظلمه لم تدركه يبقى الناس مش عارفين عشان كده الكتاب قال لهم في وسطكم قائم لستم تعرفونه في وسطكم قائم ايه لستم تعرفونه انا مثلا تقول لي طيب الناس دول جايز ناس آه، بعاد عن ربنا فما يعرفوهوش لا ده انا عايز اقول لك واحد كبير جدا يعرف ربنا اكتر مننا كلنا بما لا يقاس مين هو بولس الرسول حد فيكم زي بولس ولا عشر خلينا في بولس يقول ايه بولس يقول اننا في كورنثوس الاولى 13 من ايه 12 فاننا ننظر ال- ال- الان في مرآة كما في لغز لكن حينئذ وجها لوجه الآن أعرف بعض المعرفة الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت إذا كان بولس الرسول بجلالة قدره اللي كتب 14 رسالة اللي صعد للسماء الثالثة بيقول أنا أعرف بعض المعرفة فمين فينا يتكلم ويقول بيعرف ربنا بل بولس الرسول بيقول كل اللي أنا عملته في حياتي سبت كل حاجة وخسرت كل حاجة بس عشان أعرف المسيح شوفوا بيقول إيه إني خسرت كل الأشياء ما كان لي ربحا قد حسبته من أجل المسيح خسارة بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع رب وبيقول لأع- لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بذل كل حاجة وخسر كل حاجة عشان يعرف ربنا طب وانت هتعرف ربنا ازاي إن ما كانش لك علاقه بيه تعرفه ازاي لما انت تكون منشغل بالدنيا ليل ونهار ومش فاضي هتعرفه ازاي حتى لو كان انشغالك بخدمته لكن مش بيه هو شخصيا زي مرتا كانت مشغولة بخدمته ورايحة تحضر أكل وتجيب أكل وتعمل وتسوي لكن ما قعدتش معاه تتأمل في وجهه تسمع كلامه تتمتع بحبه تستنشق رائحته ما عملتش يا ناس مشغولين ببيت ربنا ومش مشغولين بربنا نفسه قاعدين يبنوا في الكنيسة ويبيضوا في الكنيسة ويعملوا أيقونات للكنيسة ويجروا ويزوقوا ويعملوا لكن ربنا نفسه مفيش مش مشغولين بيه هيعرفوه منين هيعرفوه منين تلاقوا الناس في عيد الكريسماس فرحانين واللي قاعد يعمل أنوار واللي قاعد يعمل ديكورات واللي قاعد يعمل حفلات واللي قاعد يعمل بابا نويل واللي قاعد يعمل الحاجات دي كلها والمسيح نفسه اللي بنحتفل بعيد ميلاده هو فين يمكن نعرف بابا نويل اكتر منه على الاقل في هذا اليوم مشغولين به اكتر من المسيح في ناس مش فاضيين يعرفوا ربنا ولو انهم جوه الكنيسه ولو انهم جوه الكنيسه ويبقى عيد ميلاد الرب ومفروض نركز في ربنا تلاقي كل التركيز ايه الالحان الألحان اللي هنقولها ايه الهزات المظبوطه ايه الحفلات تكون ايه ايه العظه تكون على ايه ايه المعلومات اللي نقولها طب والمسيح آه المسيح ده بعدين بقى ان شاء الله بعد العيد ناس كتير ما بيعرفوش ربنا لانهم آه، مش فاضيين له لانهم ايه مش فاضيين له خلق الانسان في الحاله الاولى وهو يعرف الله على قدر ما اعطاه الله ولما اكل من شجره المعرفه صار جاهلا واصبح ادم ادم بعد الخطيه ابتدى ما يعرفش ربنا تقول لي يعني ايه ما بيعرفوش وهو بيكلمه يعني ايه ما بيعرفوش وهو بيكلمه يعني ربنا ظهر لادم بعد السقوط وقال له يا ادم اين انت قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت وهنا أسأل أبي العظيم آدم أو جد أو جد جدودي آدم وأقول له يا أبانا آدم سؤال أهمسه في أذنك وبلاش الناس يسمعوه أنت فاكر لما تستخبى ربنا مش هيشوفك ويقول له أنا عريان فاختبأت تتخبى من مين بقى الله اللي بيشوف الشجرة وبيشوف اللي ورا الشجرة وبيشوف جذور الشجرة اللي مش باينة لك وبيشوف أعماق قلبك وأعماق فكرك مش هيشوفك تقول له أنا عريان فاختبأت بدأ يكهر ربنا فاكر إن ربنا مش هيشوفه لما يخت- يتخبى ورا الشجرة كمان بدأ يجهل محبة الله وبقى أمامه الخوف فقط وليس الحب عرف الله اللي يخاف منه لكن ما عرفش الله اللي يحبه ما كانش يعرف الله اللي يغفر ما كانش يعرف الله اللي يبحث عن الضال هو بدأ يجهل ربنا في هذه اللحظات كان أبونا آدم قد ركز كل شيء حول نفسه لكن ما عرفش ربنا فكركم الملائكة يعرفون كل شيء عن الله آسف يعرفون برضو بعض المعرفة يمكن أكتر شوية من بولس لكن يعني ما يعرفوش كل حاجة عشان كده الكتاب بيقول عن ربنا السماوات ليست طاهرة قدامه وإلى ملائكته ينسب حماقة يعني لسه برضه مين يقدر يعرف ربنا للأسف في ناس يصلون ولا يعرفون الله يصلي وهو ما يعرفش ربنا ويصوم وهو ما يعرفش ربنا زي الراجل الفريس اللي وقف في الهيكل يقول له أشكرك يا رب ده بيصلي وبيشكر وربنا أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا العشر ولم يخرج مبررا ده لسه ما يعرفش ربنا ما يعرفش ربنا المتواضع اللي ما يحبش الكبرية وما يحبش الافتخار وما يحبش الإنسان يفضل نفسه على سائر الناس ما يعرفش هو واقف بيصلي لكن ما يعرفش ربنا وزي اليهود اللي قدموا تقدمات في أشعياء إصحاح واحد وربنا قال لهم حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما بيصلوا هم ما يعرفوش ربنا لأن إيديهم مليانة دم بيظلم وبيصلي وبيخطئ وبيصلي ما هو ما يعرفش ربنا يعرفه منين بل اليهود قال الكتاب ان في برقع على وجوههم فيل مش شايفين مش شايفين ربنا المسيح عاش وسطيهم وقالوا أليس هذا ابن النجار يبقى ما يعرفوش عايش وسطيهم وهم مش عارفينه مش ده اللي اخواته وامه عندنا المسيح وصيهم وقالوا هذا سامري وبه شيطان ومعاشر للعشرين وخ- ما يعرفوش المسيح ممكن يكون موجود وسط الناس والناس مش عارفين تلميذي عمواس ظهر لهم المسيح وما كانوش عارفينه وقالوا له هل انت وحدك المتغرب في اورشليم وما تعرفش اللي حاصل يا اولاد مش كده يقول له المسيح قال انت وحدك المتغرب في اورشليم وانت مش عارف مش دريان باللي حصل مريم المجدليه ظهر لها المسيح وهي مش عارفاه قالت له يا سيد ان كنت قد اخذته فقل لي اين وضعته ظنته البستان المولود أعمى المسيح قال له بعد ما شفاه قال له تعرف ابن الله قال له من هو ابن الله التلاميذ برضه لكن هؤلاء كانوا صنف ممتاز انهم ما يعرفوش لكن قلوبهم متفتحة للمعرفة لذلك اول ما المسيح كشف لهم ذاته اللي سجد واللي امن مشيت على طول دول لا يعرفونه وهو وسطيهم لكن قلوبهم متفتحة ايه للمعرفة أغسطينوس كلمة جميلة جدا قالها أغسطينوس عن فترة خطيئته قال له كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك أنت كنت معايا وأنا ما كنتش معك طب أنا هسألكوا سؤال تجاوبوا عليه في سركم يعني منين ما أنتوا عايزين المسيح بيقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم وبيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر فهل انتوا لما بتجتمعوا للصلاة بتكونوا حاسين بالرب يسوع المسيح في وسطكم حاسين انه معاكم ولا بينكم قائم لستم تعرفونه ولا بينكم قائم لستم تعرفونه هو موجود وسطينا ها انا معكم كل الايام لو اجتمع اتنين وتلاته كن في وسط لكن احنا شاعرين بيه ولا مش شاعرين دي نقطه حكاية المعرفة العقلية والمعرفة النظرية دي والمعرفة الحقيقية كلهم على بعض اختبرهم أيوب الصديق في جملة واحدة قال لي ربنا ايه قال له بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي في الأول كنت أعرفك بسمع الأذن ولكن الآن رأتك عيناي ابتديت أشوفك على حقيقتك عشان كده أيوب ما كانش عارف ربنا كويس مع إن ربنا قال عليه رجل كامل ومستقيم و... ويعمل الخير ويحيد عن الشر وليس مثله في الأرض كلها لكن مع ذلك عاتب ربنا عتاب كبير لسه ما وصلش للمعرفة الحقيقية بتاعت ربنا لغاية لما ربنا كشف له ذاته على حقيقته لما ربنا بيعلن ذاته في كلمة لطيفة في القداس بنقولها ايه اعطيتني علم معرفتك اعطيتني علم معرفتك هبة من ربنا انه اعطانا ان نعرفه اعطانا القلب الذي يعرفه اعطانا الضمير الذي يعرفه لكن قلبنا مش مشغول مش مشغول بيه وضميرنا مش مشغول بيه لذلك في وسطكم قائم لستم تعرفونه يعني ايه الكلام ده عايز يعني اخش لكم فيه شويه يعني مثلا إذا كنت تعرف ربنا هل تعرف صفات الله معرفة سليمة؟ هل تعرف صفات الله معرفة لها تأثير في حياتك؟ صفات الله كتيرة خالص صفة واحدة لو عرفتها عن ربنا تكفيك وربنا يكمل لك الباقي ألف في المية نحن لا يمكن أن نعرف عن الله كل شيء مش ممكن لأن طبيعتنا محدودة والله غير محدود ازاي الطبيعة المحدودة دي تعرف الله غير المحدود مش ممكن أقصى ما يمكن نعرف بعض المعرفة لو عرفنا ذلك الجمال الذي لا ينطق به ذلك النور الذي لا يدنى منه ندخل في حالة ذهول ولا نعرف أين نحن مش ممكن لو عرفنا الله لسكرنا بمحبته عارفين السكران يسكر بمحبته ده لو عرفناها المعرفة الحقيقية المعرفة التي يقول عنها داود النبي ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب لكن تعرف ربنا اللي في الكتب لا ربنا اللي في الكتب ده ده مجرد يعني إشارة ليك إنك تعرف ربنا معرفة حقيقية ما ينفعش من الكتب لوحديها أبدا الكتب دي بتفتح لك باب عشان تخش منه فلو فتحت لك باب وما دخلتش هتفضل عند الكتب مرابط عند الكتب زي واحد يلاقي إشارة في الطريق محطوط سهم الطريق من هنا ويقف عند الإشارة يقول لهم السكة بتاعت ربنا أنا عارف تمشي من هنا طب أنت مشيت فيها؟ لا عارف إنها من من الحتاية عارف دي حاجة لكن مشيت في السكة لا عارف إن ربنا حلو طب كويس لكن دقته ولا ما دقتوش؟ ربنا حلو صحيح لكن أنت دقت ولا ما دقتوش؟ واستطعمت ولا ما استطعمتوش؟ واتغذيت بيه ولا ما اتغذيتش وثبت فيه ولا ما ثبتش كلام لكن كانك تعرف السكه دي مش كفايه ابدا صدقوني ان عمري كله لا يكفي لمعرفه صفه واحده من صفات الله صفه واحده مش ممكن هو لما قيل عن ربنا انه نور لا يدنى منه يعني ايه نور لا يدنى لا يدنى منه دي يعني مفيش حد يقدر يقترب اليه يعني نور في جماله العجيب في مجده العجيب لا يستطيع العقل ان يدنو منه مفيش كل ما يدنو العقل منه يلاقي دخل في دائرة لا محدود يقول مش قادر يقول مش قادر ربنا يقول له طب استنى هوسع عقلك هوسع قلبك عشان يساع اكتر ويقعد ربنا يوسع في القلب يوسع في العقل لغاية لما ياخد معلومات اكتر عن ربنا ولغاية ما يقول له يا رب كفانا كفانا بشريتي الضعيفة مش قادرة تحتمل هذا الجمال كله مش قادرة تحتمل هذا الحب كله مش قادرة تحتمل هذه العظمة كلها مش قادرة تحتمل اللامحدودية مش قادر قال له طب كفاية عليك دلوقتي اديك تاني بعد شوية وفي الأبدية نخش ربنا يكشف لينا جماله لغاية ما نقول بس مش قادرين هو أنا عيني دي لما أحطها في الشمس ما هو يجي وقت ما تقدرش تبص لنور الشمس يقول لك العين لو قعدت تحدق في الشمس كتير يحصل لها تلف في الشبكيه وت- وتضيع فتبص على قد ما تقدر وتغمض كده تقول مش قادر يبتدي ربنا يكشف ذاته ويوسع قلبك طب وامتى تعرف كل يوم في الابديه تاخد معلومات جديد وامتى تعرف برضه في انجيل يوحنا 17 اصحاح 3 بيقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسلته هذه هي الحياة الأبدية لكن لازم تبتدي من دلوقتي تعرف ربنا لو ما ابتدتش ما تقدرش تكمل في الأبدية عارفين يعني ايه لو ما ابتدتش ما تقدرش تكمل في الأبدية يعني زي واحد نقول له ان ما عرفتش القرايه والكتابه مش هتقدر تقرا المراجع الكبيره ولا الكتب الكتيره يبقى لازم تتعلم القرايه والكتابه هنا على الارض بتبتدي تاخد الالفابيتا في معرفه الله بتبتدي تتعلم القرايه والكتابه عشان تقرا المجلدات الكبيره اللي عن ربنا في الابديه لكن واحد يروح هناك وهو مش عارف يقول له يروح الابديه بعينين مغمضه ده الكتاب بيقول لنا الحواس مدربه اجيب لكم مثل من صفات الله نعرفها ولا نعيشها مثل من الصفات التي نعرفها ولا نعيشها تقول ربنا موجود في كل مكان مظبوط يا فندم تمام صح ربنا يعرف الخفيات والظاهرات مظبوط ربنا فاحص القلوب مظبوط ادي معرفه ربنا طب ربنا اللي موجود في كل مكان وشايفك وانت بتخطي وانت بتخطي عارف انه شايفك ولا مش عارفه ولا نسيت معرفه ربنا ساعتها ولا ساعتها غمضت عينيك زي ما انت عارف موجود في كل مكان اذا موجود في المكان اللي بتخطي فيه وشايف مش شايفك بس مش شايف قلبك مش شايف شعورك مش شايف عقلك اديك بتعرف هذه المعلومة ولكن لا تحياها ما بتعيشهاش عاشها يوسف الصديق اللي قال كيف اخطئ وافعل هذا الشر العظيم امام الله شايف امام ربنا وعاشها لي- ايليا النبي لما قال حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه انا واقف قدامه صدقني في كل مرة بتخطي فيها بتكون ناسي ان ربنا موجود وناسي ان ربنا شايف وناسي ان ربنا عارف بدليل لما تكون ماشي مع ناس وشايفينك تخاف لكن لما ربنا شايفك تقول ربنا شايفه وما خافش لا ساعتها ما بتكونش عارف ساعتها بيكون البرق على عينيك ومش شايف ربنا طب انت شايف الملائكة اللي ربنا بعتهم قاعدين حواليك لو عارف ان الملائكة حواليك معقول هتخطي ما هو تتكسف منهم على الاقل ان كنت بتتكسف من برغوت ميت انسان عادي فما تتكسفش من الملائكة لكن ساعتها ما العينين مغمضة يعني ايه يعني لا اعرف دايما الشيطان لما يجي يحارب واحد يطمس معرفته في ذلك الحين يقول له اعمل انك مش عارف اعمل انك ايه مش عارف غمض عينيك شوية وسيب لي اكمل بقية العملية ما فين المعرفة مفيش لو طبعا لو دخلنا صفات ربنا كلها مش هنوصل انا بس بضرب مثل اذا عرفت ربنا هل تعرف مشيئته هل تعرف ارادته هل تعرف هو عايز منك ايه ولا عايش مع ربنا وانت مش عارف مش دريان لو عرفت ربنا هل تعرف طرقه وسبله ده داود النبي بيقول عرفني يا رب طرقك عرفني يا رب طرقك فهمني سبلك وكتاب ربنا تعرفه بيقول له اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك تقول اعرف ربنا ولا انت عارف طرقه ولا انت عارف سبله ولا انت عارف كتابه ولا انت عارف ارادته قول له امال ايه اللي تعرفه ولا انت عارف صفاته تقول لا ليك حق انا ما اعرفش صفاته لاننا بنصلي في القداس الغريغوري وبنقول غير المفحوص غير المدرك ربنا اللي ما بنقدرش ندركه ما بنقدرش نفحصه ما بنعرفش حكمته ده لو ربنا كشف لنا طرقه بتبقى ايه ولو كشف لنا حكمته تبقى ايه حاجة تانية احنا ما نعرفش حاجة ماشيين مغمضين في الدنيا ماشيين مغمضين في هذه الدنيا لا نعرف ومع ذلك ندعي المعرفة شوفوا ربنا ده نقدر نوعظ عنه نقدر نوعظ عنه ونقدر نقول مقالات في اللاهوتيات يقول لك ده الناطق بالإلهيات عظيم وبرضه ما نعرفوش قول لي برضه نقول له بس ما تيأسناش قول لنا حاجة كده نعرفها على قدنا شوف هقول لكم كلمتين نختبر بيها معرفتك اقولهم رزق على الله زعلتوا زعلتوا يعني الحق الواحد يقول الحق و واللي يزعل نصطلح معاه شوف اقول ولا بلاش طيب في يوحنا الأولى إصحاح اتنين يوحنا الأولى إصحاح اتنين آية تلاتة وأربعة بيقول بهذا نعرف أننا قد عرفناه بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه تقول اعرف ربنا وماشي في سكة تانية وقعد تغضب وتتنرفز وتزعل وتعمل وتسوي يقول لك ما تعرفش ربنا يقول لك الانسان ده ما يعرفش ربنا كده على طول تقول له ازاي انا اؤمن بالثالوث القدوس اؤمن بلاهوت الابن أؤمن- يقول لك سيبك من الكلام ده كله من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه طيب خد مثلا يوحنا الاولى ثلاثة ستة بيقول ايه ايها الاولاد لا يضلكم احد من يفعل البر فهو بار كم ان ذاك بار من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس إيه من البدء يخطئ طيب يقول من يخطئ لم يبصره ولا عرفه من يخطئ من لم يبصره ولا ايه عرفه نحلها ازاي دي يقول لك المولود من الله لا يخطئ ومن يخطئ لم يبصره ولا ايه ولا عرفه طيب ناخد يوحنا الاولى اربعة سبعة وثمانية بيقول كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محب تبقى انت بتكره وبتتضايق وبتتخاصم يقول لك ما تعرفش ربنا ليه الله محب من لا يحب لم يعرف الله اللي بيخطئ ما يعرفش الله اللي ما بيحفظش الوصايا ما يعرفش الله اللي ما يحبش ربنا وما يحبش الناس ما يعرفش الله يبقى عايز تعرف ربنا تعمل ايه اقترب الى الله علشان تعرفه التصق بالله علشان يعرفه عيش مع الله علشان تعرفه لكن تعرف ربنا من بعيد لبعيد تعرف ربنا وانت قاعد تخطي تعرف من ربنا وانت مكسر وصاي يقول لك ولا فلان ده ولا يعرف ربنا مش بس ولا يعرف ربنا ده ربنا نفسه يقول له انا كمان ما اعرفكش ما هو اللي ما يعرفش ربنا يا ربنا يقول له خلاص انت ما تعرفنيش وانا ما اعرفكش ازاي جوله الخمس عذارى الجاهلات قالوا له يا ربنا يا ربنا افتح لنا قال لهم ابعدوا الحق اقول لكن اني ايه لا اعرفكن ما اعرفكوش انا اعرف اللي مستعدين اللي احقائهم مشدوده ومصابيحهم موقوده هيقول له الناس يقولوا له يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات عجائب قل لهم اذهبوا عني لا أعرفكم يا فاعل الإثم لا أعرفكم يعني أنتم لا تستحقون معرفتي لكم طب وبعدين وبعدين لازم نعرف ربنا كيف نعرف الله هذا موضوع طويل الميعاد بتاعنا النهارده انتهى اكلمكم عليه المره الجايه كيف نعرف الله اتفضل